عمل للدين أو في عمل للدنيا هو في أي وقت منشغل منشغل بطاعة مستقيم على منهج له منهج ثابت وله ثوابت إيمانية لا فرق عنده على الإطلاق في تحقيق هذه الثوابت بين رمضان وشوال ما هي الاستقامة هذا هو السؤال المهم ما هي الاستقامة الاستقامة أيها الأفاضل على منهج الله وعلى درب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج متكامل وأنت الآن بفضل الله تبارك وتعالى لا حجة لك ولا عذر لك ولا تستطيع أن تحتج الآن بأي حجة تحول بينك وبين الاستقامة إلا إذا كانت هذه الحجج والأعذار من داخلك من نفسك الأمارة بالسوء من هواك من شيطانك من أصحاب السوء من دنياك لكن لا تحتج علي بأي حجة تحول بينك الآن وبين الاستقامة على المنهج الذي يرضي الله سبحانه وتعالى الاستقامة هي الاستواء والاعتدال ضد الروغان وضد الانحراف الاستقامة هي الاستواء والاعتدال تقول استقامة العمود استوى واعتدل استقام الخط استقام الطريق استوى واعتدل استقام الظل استوى واعتدل أما الاستقامة شرعا واصطلاحا انظروا إلى تعريف علمائنا وأئمتنا وكبرائنا يقولون الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم هي لزوم الصراط المستقيم بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع فهي دائرة على الأقوال والأعمال والأحوال أي أن تستقيم الأقوال على الصدق وأن تستقيم الأحوال على الإخلاص وأن تستقيم الأعمال على الاتباع انتوا معايا ولا هقول تاني وتالت بس ركز هذا كلام نفيس وده كلام شيخ طبعا ابن القيم لا يضره الاستقامة منهج كامل دين أن البعض يتصور أن الاستقامة دي خطبة أو محاضرة وكلمات لا إطلاقا اعرض نفسك على المنهج اللي أنا هأصله لك الليلة دي اعرض نفسك وشوف الفرق بين ما كنت عليه أنت شخصيا وأنت طالب علم منذ سنوات طويلة اعرض نفسك على هذا المنهج الذي سأصله لك الليلة على ما كنت عليه في رمضان وعلى ما صرت إليه بعد رمضان مع أنه لم يمضي نصف شهر على رمضان ولا حول ولا قوة إلا بالله لم يمضي شهر كامل بعد الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم ايه هو الصراط المستقيم ما هو الصراط المستقيم اللي انت حضرتك بتدعو الله كل ركعة في صلاة الفريضة وصلاة النافلة أن يرزقك إياه اهدنا الصراط المستقيم الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم ما هو الصراط المستقيم الصراط المستقيم يا أحبابي لا أجد تفسيرا له أروع ولا أكمل ولا أجمل من تفسير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ففي مسند أحمد بسند صحيح من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما حديث في غاية الرقة والجمال وسمعتموه مني مرارا ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة عليها ستور مرخاه وعلى رأس الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا الله نداء جميل أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وعلى ظهر الصراط داع آخر إذا أراد أحدهم أن يدخل بابا من هذه الأبواب المفتحة عليها السطور المرخاة نادى عليه وقال ويحك ويحك لا تفتحه إنك إن تفتحه تلجه إنك إن تفتحه تلجه يعني إن فتحت دخلت يفسر نبينا صلى الله عليه وسلم هذا المثل فيقول بأبي وأمي وروحي الصراط الإسلام الله اهدنا الصراط المستقيم يعني اهدنا إلى الإسلام الذي ارتضيته دينا لأهل السماء وأهل الأرض هذا هو سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجمعنا بهم يا أرحم الراحمين خلي بال حضرتك قال عليه الصلاة والسلام الصراط الإسلام والسوران طريق مستقيم على الجانب الأيمن سور والجانب الأيسر سور سوران وكل سور فيه أبواب مفتحة وكل باب مفتوح عليه ستارة مرخية كده تخيل معاه المشهد الجميل اللي النبي بيقصه علينا ده السوران على الطريق الطويل المستقيم اللي احنا عرفناه الآن وهو طريق الإسلام السوران حدود الله حدود الله ها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه هتضيع يبقى هو الطريق واضح ومن رحمة الله بنا أنه لم يدع الطريق مفتوحا من جانبيه وإنما جعل على جانبي الطريق سورين لحمايتنا ما أنت الطريق أمامك واسع والطريق أمامك واضح والطريق أمامك منير ومشرق ومن باب الرحمة من الحق بعباده جعل على كل جانب من جانبي الطريق صورا لحمايتنا حتى لا نتجاوز ولا نتعدى انت مصر تتجاوز السور ده ليه مصر تفتح الابواب دي وتشوف ما بعد السطور ليه ما تخليك ماشي في طريق طريق واضح السوران حدود الله الله على رواية النعمان بن بشير في الصحيحين رواية رائعة جميلة النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحلال بين الله بين لو جبت أبويا وأبوك وأمي وأمك وسألتها عن الربا تقول لك حرام يا ابني السرقة حرام الغيبة تقول لك أعوذ بالله حرام أم أمك على المصطبة مش محتاجة دليل ولا محتاجة مفتي ولا محتاجة شيخ الكذب حرام يا ابني ما ربناش على الكذب ما ربناش على الحقد ما ربناش على الحسد ما ربناش على الضغائن ربنا على السماح وعلى التصالح وعلى طهارة القلب وسلامة القلب وصفاء القلب وصفاء النية وطهارة الألسنة وطهارة الجوارح التربو مش على الحلال والحرام لا على الورع والله العظيم على الورع فالحلال بين واضح والحرام بين وحضرتك معاك مفتي بيفتيك في كل موقف وفي كل مسألة وبينادى عليك وبيكلمك وبيصرخ في ودانك بس انت من كتر ما بتخنق انفاس هذا المفتي وهذا الناصح الأمين من كتر ما بتخنق أنفاسه وبتكتم صوته حتى لا ينطق ما عدتش بتسمعه ما عدتش بتسمعه اللي هو الواعظ اللي على رأس الطريق ده وهقول لك عليه دلوقتي يبقى السوران للحدود الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس دي عاوزين بقى نسأل فيهم العلماء نسأل في الأمور المشتبهة دي أهل العلم وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه طب خلي بالك من دي ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام دي شبهة لا لو وقعت فيها تبقى وقعت في الحرام ايه اللي مقربك من الش- الحدود انت مقرب ليه انت سايب الطريق الواضح البين الصراط المستقيم ورايح هناك ليه هتقع في الشبهات يبقى تقع في الحرام خلاص وقع وقع فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام حتما سيقع في الحرام ما تقدرش بس الشيطان له خطوات ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين عمره ما هيقول لك اذني اول الامر اذني اذني وانا بسمع درس فلان ودرس علان ومواظب على لا لا لا طب انظر نظرة محرمة يا سيدي ما جاتش على نظرة يعني هتبقى فيها ولي انظر نظرة طب ما تطول النظرة شوية إلى آخره مش بحبش أنا ال- التفصيلات الصغيرة دي لكن له خطوات وفي آخر المطاف هيوقعك في الزنا هيوقعك في الزنا ليه؟ لأنك تتبعت خطوات الشيطان ومشيت وراءه لحد ما يغرقك في المعصية أو الكبيرة يتبرأ منك كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين اللهم احفظني وإياكم من الشيطان وشركه وشره لأن ده العدو الأكبر وإحنا مش واخدين بالنا منه ده أكبر عدو الإنسان إن الشيطان لكم عدو الله هو الذي يقول فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير هذا كلام ربنا الملك القدير جل جلاله الشاهد أيها الأفاضل قال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام اسمع الله كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه انت بتقرب من المحارم ليه انت بتقرب من محارم الملك ليه انت ما تضمنش وانا قلت لك الف مرة انا ما اضمنش حال قلبي حين اعرض لفتنة ما اضمنش هبقى ايه انت بتعرض نفسك للفتن ليه ما تخليك بعيد لانك لو عرضت عليك فتنة والله العظيم انت جالس معاها الان بعقلك ما تضمن كيف يكون حال قلبك وحال عقلك حين تعرض عليك الفتنة ممكن تفتن ممكن انا افتن اللهم ثبتني واياكم على الحق النبي قال فمن وجد ملجا او معاذا فليعذ به يبعد يبعد خلص عن الفتن يبقى انت بتقرب من الحدود هتقرب من الحدود هتفتح البيبان البيبان اللي مفتوحه على السورين دول واللي عليهم الابواب الستير المرخاه انت هتفتح الستاره عشان تشوف ايه اللي ورا الستاره ايه اللي ورا الباب خلاص مجرد ما فتحت دخلت ولو دخلت وقعت وقعت فين وقعت في الحرام فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام وذلك كانوا بيقول لك طيب الفلوس اللي في البنوك الربويه ديت فريق من العلماء بيقول لك حلال وفريق يقول لك حرام فيها شبهه قلت لهم طب يا اخوانا ماشي خلينا ناخد بالقول الثاني اللي العلماء بيقولوا شبهه طب وهي شبهه دي شويه ده النبي قال فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام ده ما يديلكش يعني ما, ما يخلكش تفكر ألف مرة أنك ما تقربش مرة حتى لو أخذت بقول من يقول بأنها شبهة طب ما تبعد عن الشبهة هي شبهة شوية فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام يبقى خلي بالك من المثل بقى وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة عليها سطور مرخاة السوران النبي يقول حدود الله خلي بالك بقى والأبواب المفتحة عليها الستور المرخاة محارم الله المحارم المحارم اللي كتير مننا الآن اللهم استرني وإياكم انتهكها وتجرأ عليها وتعداها أول ما يشعر أنه بعيد عن أعين الخلق ينتهك محارم الخالق ها قاعد في الغرفة لوحده في المكتب لوحده في السيارة بتاعته لوحده معاه الشيطان المحمول بيكلم دي وبيتصل بدي يا راجل حرام عليك حرام عليك لا يحل لك أن تتكلم مع هذه المرأة لا يحل لك أن تتكلم مع هذه الفتاة حرام عليك ده انتهاك لمحارم الله انت بتنتهك محارم الله يا راجل حرام عليك وانت على موقع إباحي داعر فاضح من مواقع النت عمال تتفرج على مشاهد ورب الكعبة ورب الكعبة يغار لها الملك يغار لها الملك جل جلاله أتعجبون من غيرة سعد والله لا أنا أغير من سعد والله أغير مني أغير مني ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها ما بطن الله يغار أنا بستغرب اللهم ثبتني وإياكم على الحق جالس ساعة وساعتين وثلاث ساعات وأربع ساعات على موقع باه يتفرج على الزنا يتفرج على الدعارة والقذارة والنجاسة أهو ده انتهاك لمحارم الله ده انتهاك لمحارم الله ولو سمعت صوت أبيك أو صوت أمك أو صوت ابنك أو صوت امرأتك أو صوت لو الباب بس الهوا حرك الشباك تجري جري وتقفل ال- ال- الكمبيوتر وت- وتبقى شيخ تجيب على الشيخ المحسني ولا على الشيخ السديس ولا على الشيخ محمد حسان قال يا راجل حرام عليك حرام عليك والله جل وعلا يسمع ويرى الله يسمع ويرى اهو ده انتهاك لمحارم الله خلي بال حضرتك ده يعني أقبح صفة أقبح صفة في مسلم ينتهك محارم الله أقبح صفة ويتجرأ على انتهاك محارم الله وبعدين تزداد الكارثة والمصيبة لما يصبح الصبح يقعد مع زملائه في العمل ولا في الدراسة ولا بتاع ده أنا امبارح شفت فيلم كذا بس ده حاجة صعبة إنا لله وإنا إليه راجعون ده أنا امبارح عملت مكالمة بس كده كده إيه ده أنت هايف ده أنت خايب والله العظيم خايب ومخذول اللهم استرني وإياك مخذول يا راجل ربنا سترك بالليل ربنا سترك ما فضحكش وانت بتتكلم ما فضحكش وانت قاعد تتفرج على القذارة والدعارة والنجاسة صبح الصبح تفضح نفسك ليه ليه ما دي من المجاهرة كل أمتي معافى إلا المجاهرين كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا يبيت يستره ربه فيصبح فيقول يا فلان يا فلان إني عملت البارحة كذا وكذا يبيت يستره ربه ويصبح يهتك ستر الله عليه ده خذلان وخسران ما ربنا سترك ما تستر على نفسك وتوب وجدد التوبة والأوبة والله جل وعلا غفور رحيم كريم والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الصنف ده لا أعلمن حديث رواه ابن ماجه وغيره بسند صحيح من حديث ثوبان لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ده بيصلي بالليل ولكنهم قوم اسمع إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها إذا خلى بالحرام يفعل الحرام ينتهك الحرام والعياذ بالله هذا ربنا سبحانه وتعالى يحبط عمله كله ده راجل بيصلي الليل أبا اللي بيصلي الليل ده يسيب الفروض يا اخوانا اللي بيقيم بالليل ده يسيب الفروض طب كل العمل ضايع كل الع... وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وأنا وأصلت لكم قبل كده أن العمل يحبط لثلاث أسباب يحبط العمل لبطلان أصله أو لفوات شرطه أو لضياع ثوابه وأجره يبقى يحبط العمل لبطلان أصله وهذا بالكفر والردة ويحبط العمل لفوات شرطه وهما الإخلاص والاتباع ويحبط العمل لضياع ثوابه وأجره كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس الرياء وقو وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم بإحباط حبوط العمل هنا بسبب إيه؟ ها؟ بسبب ضياع الثواب وضياع الأجر بسبب ضياع الثواب والأجر طيب يبقى خلي بالك بقى الاستقامة شو احنا رحنا فين عند الصراط المستقيم وعرفنا ما هو الصراط المستقيم عشان تعرف الاستقامة دين زي ما بقول لحضرتك منهج كامل يبقى الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم عرفنا الصراط المستقيم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو الإسلام قال الصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة عليها السطور المرخاة محارم الله طب امال الداعي اللي, اللي على رأس الصراط على رأس الصراط يعني على أول الطريق ده مين ده اللي بيعمل يقول أيها الناس أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا قال عليه الصلاة والسلام والداعي على رأس الصراط كتاب الله القرآن لو استمعت للقرآن مش مقصود السماع ال- ال- ال- الأذن فقط لا لو استمعت أي لو أنصت برأس بأذن رأسك وأذن قلبك واستجبت واستجبت واستجبت يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واستجبت سعدت في الدنيا والآخرة لأنك إن عرضت نفسك على القرآن عرفت حالك مع الله عز وجل وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك أنت فين في الدعوة في الدين في الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر في أكل الحلال في إطعام الفقراء والمساكين في الخير ولا في الح... ربنا ينجينا وإياك انظر انت أين أنت اعرض نفسك على القرآن سليمان بن عبد الملك بيسأل أبا حازم العالم الزاهد بيقول له يا أبا حازم ما لنا عند الله قال له اعرض نفسك على كتاب الله لترى ما لك عنده قال له وأين أجد ذلك يا أبا حازم قال عند قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم شوف كلام العلماء أنت من مين في دول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم اعرض نفسك على القرآن لترى حالك مع ربك ولترى مقامك عند ربك سبحانه وتعالى لا ينبغي أن نقرأ القرآن وأن نمر مرور الكرام ويكون هم الواحد منا أن يصل إلى نهاية الصورة كنا كتير في رمضان بتقرأ ثلاث أربع صفحات من كتاب الله عز وجل وبعدين تقوم تفر وترجع ياه ده لسه كتير قوي عن الجزء لما يخلص لسه كتير هي القصة مش إنك تقرأ إنما القصة أن تتدبر الهدف والغاية أن تتدبر أفلا مش يقرؤون وإنما يتدبرون أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها عش مع القرآن تدبر المعاني ابكي افرح ادعو استعذ سل الله الجنة استعذ بالله من النار وهكذا عش مع القرآن عش مع كتاب الله عز وجل والهجر كما يقول شيخنا ابن القيم هجر القرآن أنواع هجر السماع وهجر التلاوة وهجر التدبر وهجر العمل بأحكام القرآن وده أخطر أنواع الهجر القرآن وهجر التداوي بالقرآن لأن الفاتحة هي الراقية والواقية والشافية والكافية معاه ولا سرحانين خلي بالك والله ده كلام في غاية الأهمية والله العظيم والله العظيم مطلوب ان احنا نقول الكلام ده في كل درس والله في كل درس ونذكر نفسنا به مرة واثنين وثلاثة واربعة وثلاثين وربنا يجعلنا ممن ذكروا فتذكروا إنما يتذكر أولو الألباب سيذكر من يخشى يبقى الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم اللهم ارزقنا الصراط المستقيم وانت عارفين النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود خط خطا على الرمل كده خطا مستقيما ودي وسيلة إيضاح كان صلى الله عليه وسلم يستخدم للدعوة كل السبل والوسائل المتاحة من أجل أن يوصل هذا الحق وهذا النور لأصحابه خط خطا مستقيما وبعدين على يميني وشمالي هذا الخط خط خطوطا متعرجة معوجة وقال بأبي وأمي وروحي هذا صراط الله مستقيما وأشر إلى الخطوط المعوجة وقال وهذه سبل وعلى رأس كل سبيل منها شيطان ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الله الصراط أو مذكر مفرد والسبيل مفرد إنما السبل جمع سبل كثيرة إنما سبيل النجاة هو سبيل واحد هو الصراط المستقيم والنور هو نور واحد الله ولي الذين آمنوا يخرجهم منه الظلمات إلى مش إلى الأنوار إلى النور وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبيل الشيطان في الآية دي لا سبل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل يبقى الاستقامة يا أحبابي هي لزوم الصراط المستقيم كيف ألزم الصراط المستقيم بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع فهي أي فالاستقامة دائرة على الأقوال والأعمال والأحوال أي أن تستقيم الأقوال على الصدق وأن تستقيم الأحوال على الإخلاص وأن تستقيم الأعمال على الاتباع هي دي الاستقامة طب ده الدين كله ولذلك السلف رضوان الله عليهم وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى مع حبيبنا ونبينا لما عرفوا الاستقامة عرفوها تعريف من حقق الاستقامة والله ما تنسى العبارة دي عرفوها تعريف من حقق الاستقامة الصديق قال ايه الصديق حين سئل عن الاستقامة قال الاستقامة هي ألا نشرك بالله شيئا قال عمر الاستقامة هي أن نستقيم على طاعة الله وألا نروغ روغان الثعالب قال عثمان الاستقامة هي تحقيق الإخلاص قال علي الاستقامة هي آداء الفرائض ده معنى الاستقامة عند السلف كلام غالي قوي شوف كلمات قليلة اهو اما يجي الصديق يسأل عن الاستقامة شو انا محمد حسان يقعد يرص ساعة ساعة كاملة في الاستقامة ومش هنخلص ومش هنخلص أما نعرف الاستقامة لغة واصطلاحا وهنتكلم عن تفسير السلف لمعنى الاستقامة وبعدين هنتكلم عن الأسباب المعينة على تحقيق الاستقامة ساعة ساعتين ثلاث ساعات أربعة إنما الصديق يسأل عن الاستقامة كلمة واحدة إيه الاستقامة يا صديق الأم قال هي ألا تشرك بالله شيء خلاص خلاص ليه أصل رد الاستقامة إلى أصلها الأول ألا وهو أن يستقيم القلب على التوحيد فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد خلاص يبقى كده انتهت عشان كده أنا دايما بقول التوحيد التوحيد التوحيد أنا حتى بعضهم زعلان يعني يقول لك ألا والراجل ده ما وراش كل فيلم يطلع لنا فيه يقول لك التوحيد وقضية التوحيد يكلم في أي قضية للأمة أو للبلد يقول لك التوحيد التوحيد وسأظل أقول التوحيد وقضيتنا الأولى هي التوحيد وستبقى قضية التوحيد هي القضية الأولى لأي مسلم صادق يسير على درب الرسل والأنبياء والله لن أمل ما حييت أن أذكر أمة الحبيبة التي أتعصب لها غاية التعصب ألا وهي أمة حبيبنا محمد سأظل مذكرا لها بأن قضيتها الأولى التي لا ينبغي أن تنتقل منها إلى غيرها بل يجب أن تنتقل معها إلى غيرها هي قضية التوحيد ولو فيه توحيد كنت تشوف البلطجة دي لو فيه توحيد كنت تشوف خلل في الإعلام ولا خلل في التعليم أنا ما بنفيش التوحيد عن عن الأمة حاشا لله حاشا لله أعوذ بالله بالعكس عمرنا ما كنا مكفرطية على وزن مسحرطية أبدا بل بالعكس لكن أنا بقول لو حقق التوحيد على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما رأيت هذا الخلل وهذا الانفلات في الأمة أبدا أبدا التوحيد الأمة هي الأمة دي كانت إيه يا إخوانا ها كانوا رعاة للإبل والبقر والغنم في أرض الجزيرة أنا أسألك بالله أسألكم جميعا بالله من منكم كان يعرف شيئا واحدا عن عمر بن الخطاب قبل الإسلام ما عرف عمر إلا لحربه على الإسلام وهو مشرك ما كنتش أعرف حاجة عنه إلا لمجرد أنه صار جيشا وحده في الحرب على دين الله ثم صار عمر الذي نعرفه بعد الإسلام ماذا كنت تعرف عن خالد عن أبي بكر الصديق عن عثمان بن عفان عن علي بن أبي طالب عن طلحة بن عبيد الله عن عن عن ما كنتش أعرف عنهم كانوا رعاة للإبل والبقر والغنم فصاروا بهذا الدين سادة وقادة للدول والأمم بالإسلام الأمة دي ملهاش قيمة إلا بالإسلام لا بالعروبة ولا أنا لا أقلل من قدر العروبة على فكرة عشان تبقى عارفين لا نحن نعتز بعروبتنا نعتز بالعروبة آه ونعتز بانتسابنا إلى العرب ونشرف بانتسابنا إلى العربية كيف وقد قال ربنا تبارك وتعالى مبينا فضل العربية بلسان عربي مبين فنحن نعتز بعروبتنا هذا لا يتنافى مع عقيدتنا أبدا كما يفهم بعض شبابنا لا يتنافى مع عروبتنا مع عقيدتنا ولا مع هويتنا لكننا لا نقدم شيئا أبدا على هوية التوحيد هوية الإسلام عقيدة التوحيد عقيدة الإسلام بعد ذلك نعتز بانتسابنا إلى العرب إلى العربية لأن الله عز وجل قد شرف العربية إلى قيام الساعة أن جعلها واختارها لغة القرآن ولغة حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام إنما احنا ما لا نتغنى ولا نتفاخر بالأنساب لأن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه والحديث صحيح مسلم في حديث طويل من بطأ وفي لفظ من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا الشاهد أيها الأفاضل يسأل أعظم الأمة استقامة بعد نبيها عن الاستقامة ألا وهو الصديق فيقول ألا نشرك بالله شيئا فمن حقق التوحيد فقد استقام خلي بال حضرتك أنت ما تقدرش أصلا تغض بصرك عن الحرام ولا تكف لسانك عن الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور ولا تكف يدك عن السرقة ولا تكف جوارحك عن المعصية لا يمكن أبدا وهذا القلب اللي هو ملك الجوارح والأعضاء دي لم يشرق عليه نور التوحيد ما تقدرش وعلى قدر نور التوحيد في قلبك على قدر استقامة الجوارح على طاعة الله يبقى أصل الاستقامة للجوارح منبثقة عن استقامة القلب على التوحيد حافظ ابن رجب حنبلي في كتابه الماتع القيم جامع العلوم والحكم بيقول العبارة اللي أنا قلتها دي بقول وأصل الاستقامة شوف وأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد ده كلام ابن رجب برضه عشان يبقى من بركة العلم كلام الحافظ ابن رجب حنبلي رحمه الله إمام من الأئمة من أئمة السلف الكبار الذين عاشوا وذاقوا معنى الاستقامة الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين يبقى الشرك يحبط العمل كما ذكرنا الآن من أسباب بطلان العمل من أصله ولذلك بعض شبابنا بيتعجب إذا الراجل اللي صنع المصباح الكهربائي واللي صنع الطيارة واللي صنع ال- ال- الباخرة واللي صنع واللي قدم للبشرية هذه الحضارة العريقة وهذه التكنولوجيا وهذا التقدم المذهل ويسر على الناس و و إلى آخره لا سيما في مسائل الأمراض والآن سبحان الله يعني آخر شيء في صيحة الطب مثلا كما أخبرت من أسبوعين فقط أنهم توصلوا إلى جهاز طبي يكتشف المرض قبل وقوعه يعني من من خلال علم معين ده مش رجم بالغيب لا ده بيبقى فيه خلايا معينة في الجسم في جزء معين في الكبد مثلا خلايا معينة إذا وصلت إلى مرحلة معينة تبقى ده نذير لمرض الكبد مثلا أو لتلف الكبد يبقى بي- قبل ما يحدث هذا التلف وهذا الخلل يقدروا يسيطروا على المرض مثلا طب الناس دي اللي عملت الكلام ده كله واللي يسرت على البشرية اه هي تاخد في الدنيا تأخذ جزاء أعمالها في الدنيا من تكريم ومن حفاوة و و و إلى آخره إنما هذا لا أجر لعمله عند الله في الآخرة لأن عمله حابط من ناحية الأصل ألا وهو الكفر والشرك ملوش قيمة شفت الفضل اللي أنت فيه شفت الخير اللي ربنا من بيه علينا من التوحيد أنت تعبت عشان تبقى موحد أنا تعبت عشان أبقى موحد فضل الله يؤتيه من يشاء يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين قد يعمل الإنسان عملا عظيما جدا من أعمال الدنيا لكنه لا قيمة له ولا وزن له عند الله سبحانه وتعالى لأنه حبط عمله من حيث الأصل فالشرك يحبط أي عمل ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون قال الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله قال الله عز وجل في الآية التي ذكرتها مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد تراب رماد اللي هو الر- الرماد الناعم تراب الناعم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف شيء في القرآن يا الله كرماد يعني أصلا هو لو نفخت ببقك هيطير ومش كده وبس وريح عمالة تنفخ فيه ومش ريح عادية ده في يوم عاصف يوم عواصف ورعد مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم أعمالهم نكرة تفيد العموم والشمول كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد قال الله عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يبقى العمل يا إخواني يحبط للثلاثة أسباب لبطلان أصله وهذا لا يكون إلا بالكفر والردة أو لفوات شرطه وهما شرطان الإخلاص والاتباع فلا قبول لعمل بلا إخلاص ولا اتباع ويحبط العمل لفوات أو لضياع ثوابه وأجره فقد يعمل الإنسان عملا عظيما جليلا كبيرا لكن يضيع أجره كله إما بالرياء وإما بالوقوع في أي آه، مفسد من مفسدات الأعمال طيب يبقى الصديق عرف الاستقامة بتحقيق التوحيد ونبذ الشرك أكمل معاني الاستقامة ولا كفاية عليكم طيب. عرف الاستقامة عمر يا سلام رضي الله عنه فقال الاستقامة هي أن نستقيم على طاعة الله وألا نروغ روغان الثعالب ما انتش ملاحظ ان معظمنا ثعالب اللهم استرنا يا رب ربنا يسترنا والله ربنا يسترنا آه، شوف ما شاء الله بنبقى على وبعد ساعة تلاقي الراجل بعد ما كان بيتفرج على شيخ من المشايخ وعالم من العلماء وبيبكي وسامع تفوت ساعة ولا ساعة تلاقيه ماسك الريموت ورايح حتة تانية خالص مكان تاني خالص ما هو ده روغان الثعالب هذا هو روغان الثعالب في بيئة طاعة وفي مجلس علم وبمجرد ما ينتهي المجلس يخرج فيقع في معصية هذا روغان الثعالب يجلس في مجلس غيبة أو ينظر إلى الحرام أو يفعل الحرام هذا روغان الثعالب إذا خلى بمحارم الله انتهكها إذا تعرض لحد من حدود الله تعداه وتخطاه وتجاوزه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما أحوجنا الآن إلى أن نستقيم على طاعة الله جل وعلا وألا نروغ روغان الثعالب وهذا موضوع يعني يطول عثمان قال هي تحقيق الإخلاص رجع تاني الأصل من أصول قبول الأعمال علي رضي الله عنه قال هي آداء الفرائض لأن العبد لا يتقرب إلى الله بأحب إليه جل وعلا من الفرائض كما في رواية البخاري من حديث أبي هريرة وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه طب الاستقامة بالمفهوم ده يا إخوانا قد يقول كل أحبابنا الآن أمر صعب جدا يا عم الشيخ محمد إن إحنا نحقق الاستقامة بهذه المفاهيم وبهذا التأصيل ما نقدرش إحنا مش ملائكة ولا رسل ولا أنبياء وأنا أعترف بأنه لا يستطيع محدثكم ولا يستطيع واحد منا أن يحقق الاستقامة كاملة لابد من هنات لابد من أن يغلب على الإنسان ضعفه البشري لذا قال عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه خلي بالك بقى فسددوا سددوا يعني استقيموا السداد هو الاستقامة طيب ما قدرتش يا رسول الله لم أستطع أن أحقق السداد والاستقامة على صورتها كاملة فنقلنا صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة أقل شوية فقال وقاربوا فسددوا وقاربوا أي قاربوا من تحقيق الاستقامة إن لم تتمكنوا من تحقيق الاستقامة كاملة فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة يعني بعد استعانتكم بالله غيروا أوقات العبادات والطاعات لأن النفس قد تجمح في وقت من الأوقات فإن جمحت النفس عن عبادة في وقت من الأوقات فاسترح استرح توقف وابحث عن وقت آخر لتواصل المسير يعني ممكن واحد من إخواننا كتير جدا من الطلبة يقولوا له حطوا لنا ضع لنا منهجا عمليا لليوم كامل ما أقدرش هذا غير صحيح وقد يستجيب بعض أهل الفضل ويضع لا أنت لك ظروف تختلف عن ظروفك ولك وقت تقبل فيه بقلبك وروحك وعقلك على الطاعة لو كلفت طالبا آخر بنفس الطاعة في نفس التوقيت يقول لك لا أستطيع يعني لو قلت لطالب النهاردة اجلس راجع القرآن بعد صلاة الفجر في طالب يقول لك أيوة ده أنسب وقت ليا وأروح وقت ليا والعقل والقلب صافيان تماما وفعلا أنا لا أحصل ولا أحفظ كتاب الله ولا أثبت حفظي إلا في هذه الساعة واحد تاني يقول لك لا ما أقدرش أبدا لا أستطيع بعد صلاة الفجر لأن هذا من أصعب الأوقات علي أنا بصلي الفجر وفعلا بحتاج إلى أن أخلد إلى فراشي لآخذ قسطة من الراحة لأن أنا راجل موظف وهقوم بعد ثلاث ساعات بعد صلاة الفجر أروح شغلي ما أقدرش دلوقتي خلاص يبقى ده يناسبه إيه الأولاني يناسبه إيه الغدوة والتاني يناسبه إيه الروحة شوف كلام النبي فاستعينوا بالغدوة والروحة أنا ما قدرتش على الغدوة ما قدرتش على وقت الصباح الباكر يبقى وقت الروحة ده يناسبني وقت المساء بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء يناسبني يبقى خلاص غير الوقت رجل فاتح كتاب الله جل وعلا وعمال يجاهد نفسه وبيتثاءب وشعرت نفسه بالجموع وبالملل خلاص أغلق كتاب الله عز وجل وغير الطاعة دي قراءة القرآن طاعة سئمت نفسك من هذه الطاعة النفس جموع غير هذه الطاعة انتقل إلى عبادة أخرى انتقل إلى طاعة أخرى كتاب من الكتب الشرعية الجميلة في الرقائق ممكن لو نقلت إليه تستشعر بتجديد للطاقة وتجديد للهمة ممكن بلاش قراءة خالص اطلع على أخ من إخوانك وجدد النية وقول والله أنا ذاهب لزيارة أخي فلان لله وفي الله تشعر بسعادة وتحقق من الأجر ما الله به عليم طب أنا سمعت أن الأخ فلان مريض أذهب لزيارته طب أنا سمعت أن إخواننا عندهم عمل في مسجد التوحيد من أعمال الخير طب أنا أروح النهاردة وألزم إخواني لأعملها وهكذا وهكذا فمن لم يستطع أن يحقق الاستقامة فليقارب سددوا وقاربوا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في رواية أحمد وسنن ابن ماجه والبيهقي بسند صحيح من حديث ثوبان قال استقيموا ولم تحصوا ده كلام واضح مش هتقدروا تحققوا الاستقامة كاملة استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن معانا ولا سرحتم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن طب ما مش هقدر أحصي يبقى قارب بقى قارب من الاستقامة أما تزل القدم جدد التوبة جدد الأول أما تشمح النفس غير الطاعة غير العبادة ده اسمه القصد والاعتدال لا إفراط ولا تفريط لا تقهر نفسك ولا تلزمها بعمل طاعة أو عبادة من أعمال النوافل وأعمال البر والخير أنت لا تقدر عليها قد تجمح النفس لتصل بك إلى ترك الفرض والنفل إلى ترك الفرض والنفل فمطلوب أن نتدرج في أعمال البر وأعمال الخير وأعمال النوافل التدرج مش معناه كما يعني فهم بعض إخواننا إن زي ما قلت قبل كده واحد ما بيصليش خالص فهنتدرج معاه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فهنقول له صل الظهر لمدة سنة مثلا والسنة الجاية خد معاهم العصر لا هذا ليس من التدرج تدرج في الأحكام والتشريع مضى عصره بموت النبي صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين خلاص ما فيش تدرج في التشريع ولا في الأحكام إنما التدرج في العمل تدرج في الطاعة آه أنا عاوز أبدأ بقى بعد رمضان أو عاوز أبدأ صلاة الليل ثم أبدأ بثلاث ركعات ولما ربنا سبحانه وتعالى يعيني ومكني وأستمر وأثبت وأصبح لا أستغني أبدا عن هذه الركعات وأجد عندي بفضل الله من الهمة والنشاط والإرادة طب ما أخليهم خمسة وأستمر وهكذا لا لسه عندي من القدرة على المزيد خليهم سبعة وهكذا طب أنا بدأت القرآن وعاهدت ربي على أن أحفظ كتاب الله جل وعلا طب ما تبدأ بصفحة ابدأ بوجه واحد ابدأ بخمس آيات وبعدين لما أجد بفضل الله والملكة تشتغل وتوفيق الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لأنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وأجد عندي من القدرة على إن الخمس آيات يبقوا عشر وعشر ده التدرج طب وبعد شوية يبقوا 15 يبقوا 20 جميل هو ده التدرج مش التدرج إن أنا أقول لواحدة متبرجة طب خليكي بالبنطلون وخليكي بالبطي بس غطي الشعر وأقول لك يا ست سيب القص ده مش تدرج اطلاقا المهم أيضا من الأسباب المعينة لتحقيق الاستقامة بعد القصد والاعتدال والأدلة في كل جزئية كتيرة بس مش عاوز أطول آآ آآ كمان بعد صدق الاستعانة بالله أول شيء إنك تصحب أهل الاستقامة دي نقطة مهمة لشبابنا وأولادنا جدا أن تصحب أهل الاستقامة اتخذ القرار برجولة وقوة واترك صحبة الأشرار الذين يؤزونك أزا على معصية العزيز الغفار اترك الصحبة دي لأنها قد تهلكك في الدنيا والآخرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصاحب إلا مؤمنا أنا عاوزك تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم الآن بين يديك على هذا المنبر ويقول لك لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي أسألك بالله لو أنت بتحب النبي عليه الصلاة والسلام هتصاحب غير المؤمن وهتدخل بيتك غير الأتقياء يبقى مشكوك في حبك للنبي عليه الصلاة والسلام طيب ما فيش فرق على الإطلاق ما فيش فرق بين إن أنقل لك كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإنك تسمع كلام النبي مباشرة منه اللهم إلا لوجود شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم إنما السنة هي السنة الأمر هو الأمر النهي هو النهي الحد هو الحد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله قال ميمون بن مهران فردوه إلى الله أي إلى القرآن وردوه إلى الرسول أي إلى شخصه في حياته وإلى سنته بعد مماته لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي فمن أعظم الأسباب تحضرتك بتيجي مسجد التوحيد بفضل الله تبارك وتعالى مجرد الصحبة والرؤية للمشايخ والعلماء مجرد أن تنظر إلى وجوه مشايخك وإلى علمائك تذكر الله وتتذكر الله يقينا يقينا وإن شاء الله نحسب علماءنا من الأولياء لأن وجوههم تذكرنا برب الأرض والسماء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أولياء الله ده كلام النبي مش كلامي أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله في واحد لما تشوفه تذكر الله واحد لما تشوف تذكر إبليس اللعين أه والله من اللي عجبتك دي صح ولا لا واحد بتشوفه تذكر الله لو انت حتى مدخن وفي ايدك سجارة لو مر عليك الشيخ فلان تقوم رميها مش ده بيحصل يرمي السجارة أو يخبيها يداريها آه جميل ما تجيش انت بقى تعمل لي فيها ابو عرام وتقول له يا راجل ما انتش ما تشوف من نفسك هو الراجل استحيا خلاص استر عليه انت تغافل بقى خلي بالك دي تغافل وبعدين عاوز تنصح انصح بذكاء بقى وبأدب وبحكمة وبرحمة وخلي النصيحة عامة الراجل استحيا منك شايف شيخ راجل ما شاء الله بلحية وقرك واحترمك وأم دار السجارة ما تعملش انت فاهم ما تفضحوش بقى انما اصبر عليه وذكره بالله عز وجل باسلوب جميل مهذب هو ده ادب النبي عليه الصلاه والسلام في الدعوه الى الله يبقى اولياء الله الذين اذا رؤوا ذكر الله طب تصور بقى مجرد ما تنظر لوجه عالم كده تذكر الله عز وجل والله تذكر الله عز وجل طب امال لما تسمع بقى كلامه تسمع بقى هو بيقول لك قال الله وقال الرسول وقال أبو بكر وقال عمر وقال عثمان وقال علي وقال ابن مسعود وقال أبي وقال الله أكبر ها ناهيك عن كلماتهم ناهيك عن أعمالهم ناهيك عن أحوالهم الإمام العلم إمام الجرح والتعديل علي بن المديني يا سلام يقول كلمات تكتب بالذهب بل بأغلى يقول لقد أعز الله الدين بأبي بكر الدين كله يعذب الصديق لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة الدين كله يعذب رجل اللهم اجعلنا منهم يا رب لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة وأحمد صبر رضي الله عنه ورحمه والصديق جبل جبل من جبال الصبر صبر وثبت وأعز الله به الدين بعد الردة يبقى فيه رجال يا إخواني خلي بالك من اللي أنا هقوله ده فيه رجال تتحول المحن بين أيديهم إلى منح تتحول المحن بين أيديهم إلى منح اصحب دول أصحابهم هم أموات وأصحابهم هم أحياء يا مولانا ده لغز ده أصحابهم هم أموات أروح أنام معاهم في المقبرة ليه أبدا وإنما اقرأ سيرهم اقرأ سيرهم اطلع على سير الأطهار اطلع على سير الأبرار والله أقسم بالله أقسم بالله لما برجع لسيرة الصحابة والله العظيم أحتقر نفسي حقارة لولا أنه يحرم عليّ أن أمتنع عن الطعام والشراب والله ما أكلت ولا شربت والله ما تعرض نفسك على معاذ بن جبل مش هقول بقى على الفحول على أبو بكر ولا على عمر ولا على عثمان لا اعرض نفسك على معاذ عارف معاذ ده معاذ مات سنه كم سنة يا اخوان 32 سنة ورواية 31 سنة معاذ بن جبل العملاق الجبل ده عمل التاريخ ده امتى معاذ عمل التاريخ ده امتى مات 32 سنة مال أسلم امتى أسلم سنه 17 سنة ومات سنه 32 سنة في المدة دي عمل التاريخ ده كله اللي خلى النبي يقول له يا معاذ والله أنا بحبك
ونشهد الله اننا بنحبك يا أحبك اللي تحتني فيه بمعنى وأكمل متحبين بجلاله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل النبي اللي يقول لمعاذ يا معاذ والله إني لأحبك ده كلام كبير كلام كبير قوي النبي اللي بيقسم بيقول له والله أنا بحبك عمل إيه معاذ ما الذي سطره على جبين الزمان وعلى صفحات الأيام من عظمة أعمال وأقوال وأحوال حتى جعل سيد الرجال يقسم له بالكبير المتعال أنه يحبه كلام كبير قوي ثم تعرض نفسك واعرض نفسك اعرض نفسك أما بقرأ سيرة عمر بن عبد العزيز كنت عمال أد- يعني براجع تاني كده سيرة عمر ونشوف عمر عمل إيه في سنتين وست شهور حاجة رعب ها اسمع حتى الشريط بتاعي بس شريط عمر بن عبد العزيز اسمع الشريط عمر بن عبد العزيز سنتين وست شهور انا ملخص حياه عمر كلها في ساعه في ساعه بس حاجه رعب سنتين وست شهور يرد عمر بن عبد العزيز الامه الى ما كانت عليه في حال النبوه وفي عهد النبوه سنتين وست شهور ولذلك انا قلت قبل كده- قلت الكلام ده قبل الثوره عشان حد يقول ده الشيخ صوته علي بعد الثوره ولا حاجه والله قلت الكلام ده قبل الثوره من ثلاث اربع سنين وانا بتكلم في سلسله ائمه الهدى ومصابيح الدجى على شاشه قناه الرحمه في رمضان من الرمضانات قلت الامه لا تحتاج فقط الا الى قائد يقودها الى كتاب الله يقودها الى الله بكتاب الله وسنه رسوله امه مليانه طاقات مليانة زاخرة بالطاقات بس تحتاج إلى من يقودها بكتاب الله وسنة رسوله إلى الله وإلى سعادة الدنيا والآخرة نسأل الله أن ي- ي- يتفضل على الأمة بمن يقودها بكتابه وسنة رسوله إنه ولي ذلك والقدر عليه الشاهد أيها الأفاضل صحبة الأخيار صحبة الأطهار صحبة الأبرار أنا أختم بموقف لي أنا شخصياً وانا قلت لكم قبل كده بس مطلوب تاني يعني نقوله آه وانا في السويس اول ما بدات الطلب كده طلب العلم الحمد لله احنا بدانا صغار يعني بفضل الله بفضل الله ثم بفضل الكت- الكتاب في القريه آه بدانا صغارا يعني انهينا الحمد لله حفظ القران واحنا في الس- في الثامنه سن ثمان سنين مش كنت لوحدي ما كنتش لوحدي في الكتاب ده احنا كنا اكتر من 38 ولد وبنت ختمين القرآن كله في قرية قد كده ثمان سنوات وكان في أصغر مني سبع سنين ختمين القرآن وأكبر مني خلصنا القرآن حفظنا رياض الصالحين في أربع أو خمس شهور رياض الصالحين كله كنا بنحفظ رياض الصالحين على أنه مصحف ما كناش نعرف إن ده حديث ده احنا كنا حافظينه من الجلدة للجلدة زي القرآن على أنه ده القرآن زي القرآن تكملة يعني وحافظينه من الجلدة للجلدة وبعد كده متن أبي شجاع حفظناه من الجلدة للجلدة على أن ده برضه كلام مقدس زي أطفال صغار ما نعرفش حاجة بس احفظ احفظ الشاهد يا إخوانا وأنا في السويس وما شاء الله يعني السويس بدأنا والسويس أرض طيبة وأرض خصبة وناس أفاضل وكانوا بيحضروا يعني أعداد كبيرة جدا وأنا شاب صغير لسه بقى كده في ال... كل ما اشوف الناس بقى تكتر اقول يا ارض تهدم عليك قد ايه ده ده ابن حسين ده المسائل كبرت معاك قوي ها اه والله وخلاص يعني ايه تصورت ان انا ابن القيم يقينا اللي يكلمني اقول له انا ابن القيم يعني لازم تعرف قدرك وتعرف تتكلم ابن القيم الوقت والنفس نفخت نفخه جامده قوي يعني قوي مهم ربنا نجينا وإياكم من شر النفوس فسافرت إلى السعودية وكان أول مجلس ربنا من به علي مجلس للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في الرياض في مسجده العامر الجامع الجامع الكبير وصلاة الفجر في مسجدي اللي أنا كنت بصلي فيه خادم فيه وطلعت مع أحد الطلاب على جامع الشيخ عبد بن باز قال لي تعالى بقى إيه نبدأ قلت له توكلنا على الله أول درس والله يا إخوان الشيخ جالس ثلاث ساعات ثلاث ساعات في ثلاث مواد المادة ساعة طالب قاعد يقرأ والشيخ جالس ما شاء الله لا يتحرك يشرح ويفسر ويؤصل وتنتهي الحلقة وتجي حلقة تانية كتاب عقيدة وكتاب فقه وشرح النونية لابن القيم وكل حلقة تقوم آه أنا احتجت في الثلاث ساعات دول إن أقوم أغسل وشي مرتين عشان أفوق وأنا شاب عاوز أتحرك الشيخ جالس كالجبل لا يتحرك ولا يغفو ولا تغيب عنه كلمة الرجل وهو بيقرأ يخطأ في اللغة في النطق يصحح له اللغة ويأصل ويفصل ويشرح ثلاث ساعات وقاعد فخرجت والله يا أخوان أول شيء عملته بعد ما خرجت من أول درس عملت أول اتصال بإخواننا في السويس قلت لهم يا أخ فلان بتاع الشرايط شركة معروفة قال لي نعم قلت له احرق شريط ابن القيم اللي عندك اه والله قال قلت له احرقها يا راجل احرق الشرايط ده احنا كنا قلالات ادب ده انا ما تربيتش خالص ده انا من اجهل خلق الله ده انا ما اعرفش حاجه والله استحلفك بالله تحرق الشرايط دفاع علم دي يا راجل اللي عاوز يعرف قدره يجي بقى هنا يجلس تحت رجال العلماء ويتربى بقى ويتعلم مجرد ما تنظر إلى وجه العالم تعرف قدرك وتعرف وزنك وتعرف علمك ولا حاجة قشور كان واحد حافظ كلمتين بيبكي بهم الناس شرشر نط أكل البط وخلاص إنما في علم في تأصيل في لا فيش حاجة ولو كل واحد فينا سأل نفسه كده وجلس وعرض نفسه على العلماء هيلاقي نفسه ولا حاجة ما أنت عامل دوشة ليه ومحدش عارف يكلمك على إيه ومنفوخ على الناس ليه متكبر ليه ده حصلتك ايه لما تعرض نفسك على العلماء حصلتك ايه ولا شيء فالشاهد ان مصاحبه الاخيار مدرسه من اعظم مدارس التربيه من اعظم اسباب الاستقامه على الطاعه من اعظم اسباب هضم النفس من اعظم اسباب العون على القرب من الله سبحانه وتعالى لأنك لو دخلت المسجد لقيت أخ من إخوانك لا يفتر لسانه عن الذكر تقول لا ده الواحد ما بيفتكرش حتى يذكره حتى في المجلس العلم تقوم تستحي من نفسك دخلت لقيت أخ من إخوانك مشهور عنه كثرة التنفل تدخل مسجد ليه عمال يتنفل نفلا مطلقا ده أنا ده أنا ما بصليش السنن الرواتب تستحي من نفسك اه وجدت أخا من إخوانك وانت ماشي معاه في الشارع غاضض الطرف وما يقدرش ينظر الى ما حرم الله عز وجل تستحي من نفسك لقيت اخ ده اخوانك راجل مؤدب مهذب متواضع اذا جيت تتكلم عن عالم من العلماء بكلمه فائله انا بقول لك اتق الله يا اخي اتق الله اتق الله دول علماء تستحي من نفسك فالشاهد يا اخواننا نصيحه من مني لاخواني وابنائي ان تصحبوا الاخيار وأن تصحبوا الأطهار وأن تصحبوا الأبرار فرق كبير بين صاحب هياخدك لدرس من دروس أهل العلم ويديك اسطوانة أو شريط من أشرطة أهل العلم لأهل الفضل وصاحب تاني هيديلك شريطا من أشرطة الفسق والمعصية والله أو مجلة من مجلات العري فرق كبير بين دول بين الصاحب ده مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تشم منه رائحة كريهة هذه بعض الأسباب المعينة على الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب أن يرزقني وإياكم الاستقامة على الطاعة اللهم ارزقنا الاستقامة على طاعتك حتى نلقاك اللهم ارزقنا الاستقامة على طاعتك حتى نلقاك اللهم ارزقنا الاستقامة على درب نبيك حتى نلقاك يا أرحم الراحمين هذه الدروس عن الحبيب وصحبه وصحبه